ومن إصداراتنا لدى جميع مراكز التوزيع الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز مشاهد رأيتها أخبركم بما شاهدت بعيني من خسلت بيدي مشاهد رأيتها نعم أنا أنا رأيتها قصص عايشتها مشاهد رأيتها ما أقرب الموت جدا جدا جدا أتاك يشتد شدا شدا شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى مشاهد رأيتها نغسله ونحن نرتجف من الخوف أتينا لنحمله ظهرت ظاهرة غريبة لم أر مثلها في حياتي مشاهد ماء رأيتها وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرج إنها علامات السوء والعياذ بالله سوء الخاتمة من هلبة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم الله مشاهد رأيتها حسن الخاتمة مشى خطوات وفي نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني ثم نزل على جهته اليمنى استلقى على جنبه الأيمن ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا تموت فما ماتت والقرآن في يدها ماتت وقد صلت الفجر ماتت وقد دعت إلى الله في ذلك اليوم مشاهد رأيتها إنها الخاتمة الحسنة أمنية الصالحين رجاء القانتين منتهى آمال الساجدين أصحاب الخاتمة الحسنة ما أروع أحوال الصالحين عند موتهم كم من البشارات تتنزل عليهم كم من الطمأنينة تحف بقلوبهم إذا يسعدون الناس عليهم يبكون يفرحون والناس عليهم يحزنون طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا مشاهد أنا في رأيتها القبر وحيد قد تبرأ الأهل مني أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعفو عني من مشاهد رأيتها هذه اللهجة قالها تعرف يا شيخ كيف مات هذا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته مشاهد رأيتها وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها ومات والدخان في يده والأغاني في عرفته قلت لا إله إلا الله من مشاهد رأيتها تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا
فنظرت إليه وقلت لا إله إلا الله فإذا به يفتح عيناه كأنه يقول لي والله أريد أن أقولها ولكن لا أستطيع مشاهد رأيتها كان بين من يرحب بالملائكة عند موته وبين من يسيء الظن بربه فيختم له بالخاتمة السيئة شيئا مشاهد رأيتها محاضرة للشيخ محمد ابن سعد بقنة الشهراني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بسم الله الرحمن الرحيم الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله حقا لقد أوحشني لقاؤكم وإنني أعتقد والله أنه من أسباب زيادة الإيمان هذه اللقاءات لقاؤنا في بيت الله نرجو فضل الله فاللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك نعم أحبتي في الله لقاءاتنا هذه تزيد الإيمان أولا لأننا في بيت الله نعتقد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تحفنا والملائكة والرحمة تغشانا والسكينة تنزل علينا وكفى لنا فخرا أن يذكرنا الله في من عنده اللهم اجعل نصيبنا وحظنا من هذا الحظ الأوفر ثم إننا نلتقي إخوتاه نلتقي فنذكر الله وكفى بهذا طمأنينة للقلب وزيادة للإيمان ونلتقي فنتعلم شيئا جديدا من دين الله وده دليل انك وحشتوني جامد يعني نسأل الله ان يجمعنا دوما على الحق والخير والصواب طولنا في المقدمة اللطيفة دي لكن برضو انا لسه بحبكم في الله اللهم ارزقنا حب النبي محمد يا أيها المدثر قم فأنذر طب ينذر مين وينذر ايه وينذر ازاي هي دي قضية الدعوة كثير من الناس بيبدأ يمشي ليعمل في الدعوة إلى الله وهو لا يعلم شيئا من الدين ولا يعرف شيئا عن الدين فماذا يبلغ وبماذا يأمر وعن ماذا ينهى وإلى ما يدعو الناس إن الله لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الدين لم يدعه لاجتهاده بل علمه كيف يدعو فأول ما أمره به قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هذه سنة الله في خلقه وفي الدعوة إليه أولا أن تدعو الأقرب فالأقرب أن تدعو الأقرب فإيه؟ فالأقرب ده كلام ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال تعالى حتى في الجهاد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يبقى دايما في الدعوة إلى الله لابد أن نبدأ بالإيه؟ بالأقرب من أقرب أحد إليك أقرب شيء إليك نفسك يبقى الدعوة تبدأ بمين؟ بنفسك عشان كده سألتك من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو ده أول واحد آمن بالرسول من مين؟ من الرجال قال تعالى آمن الرسول ها، بما أنزل إليه من ربه و والمؤمنون يبقى مين اللي آمن الأول؟ الرسول آمن بمين؟ بنفسه ثم المؤمنين بعد كده وتفيد الترتيب مع التراخي الترتيب مع ليه؟ مع التراخي بعد فترة فالشاهد ان لازم انت اولا تؤمن بما تدعو اليه يجي شاب يقعد معايا يا عم الشيخ ايه حكم تارك الصلاة اقول له كافر كفر دون كفر مش كفر مخرج من الملة يعني كفر دون كفر ويتكلم معايا واقنعه يخرج من هنا يقابل اخ تاني يقول له انا كنت قاعد مع فلان وقال لي ان تارك الصلاه كافر كفر دون كفر يقول له لا الكلام ده غلط ده كافر كفر مخرج من المله والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وعل تفاجئ انه في نفس اللحظه اتقلب على الراي هون التاني قابل واحد تالت قال له ده انا كنت مع الشيخ فلان وقال لي كذا ومع الاخ فلان وقال لي كذا انهم الصح فيهم قال له الاثنين غلط ده الصح انه مؤمن كامل الايمان هيدخل الجنه حتف ليه يقول لك كده ده الوضع كذا وكذا وكذا وكذا يقتنع بكلام الثالث ويتنقل الرابع يقول له راي رابع والخامس يقول له راي خامس وكل ما حد يقول له حاجه اه ليه اه لا ده مش علم بس ده ما عندوش بصيره للتمييز بين الحق والباطل عشان كده ربنا اشترط في الدعوة إلى الله البصيرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني البصيرة دي يعني إيه يجيبوها منين البصيرة علم مع توفيق من الله وهداية لأنه أخذ العلم بصدق أصله لما كان بيسأل السؤال ما كانش بيدور علشان يكفر إنه فلان ما هو بعض الناس شغلتهم كده فلان كافر فلان فاسق فلان منافق فلان جاهل فلان كده وفلان ده جماعة إسلامية وده جهاد وده تبليغ وده إخوان وده سلفي وده قاعد كده شغلته هو إن هو يفرق القاب ويوزع صفات ويصنف إن يا ابني انت انت ايه بقى قول لي قول انت ايه انت مين انت ليه عايز افهم مش شغلتنا في الدين كده نحن دعاة ولسنا قضاة نحن ايه دعاة ولسنا قضاة مش شغلتنا الحكم على الناس انا شغلتي همي اولا على نفسي ان انا انجو من النار ثانيا ان انجي هؤلاء من النار والله اني احب ان يدخل كل الناس الجنه واحب ان كل الناس يبقوا مؤمنين وموحدين وكل الناس يبقوا منهجهم صح ابغض ما علي ان واحد يحيد عن الحق لذلك يا جماعه وربنا يسترني واياكم في الدنيا والاخره ويرزقني واياكم الصدق في القول والعمل والاخلاص في القول والعمل والله وانا ساجد في جوف الليل في الكعبه اقول اللهم اصلح دعاه المسلمين واهد دعاه المسلمين اللهم اهد الدعاه الى الاسلام اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم ارزقهم العلو في الارض وارزقهم التمكين للدين اللهم والف بين قلوبهم اللهم واجمع شتات بينهم اللهم واصرف من بينهم نزغات الانس والجن وشياطين الانس والجن وهكذا نحب ان الدعاء يكونوا على الحق وخير تستفيد ايه ان فلان يبقى كافر ده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو الطفيل الدوسي الطفيل بن عامر الدوسي وقال له يا رسول الله ارسلني ارسلني الى دوس فان دوسا قد كفرت ربها فارسله اليهم فذهب وعاد وقال يا رسول الله ان دوسا كفرت ربها فادعوا الله على دوس فرفع يديه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الى السماء وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين شوف بيدعي عليهم ازاي اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين لذلك نحن حريصون على هدايه الناس ولسنا حريصين على اطفاء الاحكام المنفره على الناس اننا بحاجه نحتاج قال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم في رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت حرصك أولا على هداية نفسك اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا أن تصلح من حالك أولا أمرت ابتداء بنفسك فتقتنع يقينا بما تدعو إليه لكي لا تهتز ثم تدعو الأقرب فالأقرب متزوج يبقى أقرب الناس إليك زوجتك وأولادك أول حاجة مين؟ زوجتك وأولادك ليه؟ قال تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و... وأهليكم زوجتك وأولادك كتير قلت لك اوعى يوم ما تلتزم انت النهاردة سمعت شريط فربنا هداك سمعت آية قرآن فربنا هداك رأيت ميتا فهداك الله عز وجل في سبب من الأسباب التزمت لأجله اوعى تمشي خطوة في الطريق من غيرها خدها في ايدك عارف ليه لأنك لو مشيت ونسيتها بعد ما تمشي كيلو ولا اتنين كيلو تبص حواليك ايه ده فين زوجتي تلاقيها فين هناك ورا لسه بتتفرج على التلفزيون وبتسمع اغاني ومتبرجه تقوم انت ترجع تمد ايدك عشان تجيبها ساعتها ما بتبقاش تتكلم صح بتتكلم بصولة الطاعة فاهمين يعني ايه؟ يعني بتبقى انت ساعتها صليت وقمت الليل وحفظت شيء من القرآن وسمعت 20 30 40 50 60 شريط وقعدت مع كم درس 20 30 درس وسلمت على كم شيخ ومشيت مع كم اخ ولحيتك تولت وبقى يقولوا لك ايه يا شيخ فلان فتبدأ تكلمها من منطق من منطق الشيخ حرام غلط فجور فسوق لكن لو كلمتها يوم ما التزمت ما بتتكلمش بمنطق الشيخ بقى انت لسه لسه حليق لسه المعاصي راكباك فتقول لها يا سلام والله انا انا نفسي ربنا يغفر لنا ويدخلنا الجنه مع بعض كده يوم الكلام يروح قلبها تقول لها يا أما أنا سمعت النهاردة آية في القرآن لكن رحبتني سيبت ركبي بس مش فاكرها والله نسيت مش عارفها تيجي ندور عليها في المصحف سوا وهي تقول لك آه تعال ندور ساعتها مش هتدخل عليها تقول لها إيه حلال حرام غلط كفر فسوق شيخ فلان قال كذا شيخ فلان أفتى بكذا والأخ فلان عمل لي كذا وفلان كانت مراته زيك كده وطلقها عايز أخلص منك مش هتتكلم كده في الاول فابدا من اول يوم تعمل ايه خدها في ايدك واحده واحده باللين وامر اهلك بالصلاه وايه واصطبر اصطبر عليها كتير اخ يلتزم يلتحي يدخل المسجد مره يحف... يح... يغ... يسمع شريط مره يفكر انه بقى مفتي كل ما يسال في حاجه يجتهد ويجاوب وكل ما يطلب منه حاجه نخطب جمعه اه اه اخطب قوم قول درس اه قول درس مفيش مشكله خالص لا لازم تعتقد الاول انك جاهل امي لسه بتتعلم وما تستعيبش ابدا انك تقول ما اعرفش يبقى الاجابه كده الشاهد ان الدعوه في البدايه تقوم على الاصطفاء الشخصي ان انا ابدا اشوف زوجتي دي اعرف ادخل لها منين مثلا اجيب فستان جميل جدا ورائع بس عريان شويه شويتين واخده واروح البيت ولا يلا قيسي ده تقيسه ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله والله العظيم جميل بس طبعا ما يتلبسش الا في الايه في البيت وطبعا ادام هتلبسيه في البيت بس وربنا اكرمنا بده يستاهل بقى اما نخرج نلبس نقاب ايه رايك تقول لك فكرة تجنن يلا كده بطريقة لطيفة بطريقة هادية ولادك تروح بالليل كده وتقول لهم ايه رأيكم هنعمل مسابقة في حفظ سورة الملك انا وانت وماما وكلنا اللي يحفظها ياخد 100 جنيه يعزمنا بيهم على اي حاجة عايزها 100 جنيه يا عم الشيخ حاسب حاسب ماشي 10 جنيه 10 جنيه 2 جنيه مسابقة تقول مسابقة على هدية قيمة جدا جدا خليها مفاجأة وهكذا أنذر عشيرتك الأقربين قل لي الحمد لله لسه ما اتجوزتش ودي كتير تكون من فضل الله على العبد اه والله كنت لسه بقول لأخ لينا امبارح لم يرزق أولاد لمدة سنتين وفي السنة الثالثة ربنا رزقه ولد فقلت له شفت انت ربنا منعك الولد سنتين عشان تستمتع مع زوجتك بدون أولاد فانت ضيعت المتعة دي بالهم صح كده مهموم عايز أولاد عايز أولاد يا ابني ارضى والدكاترة يقولون مفيش حاجة لا فيك ولا فيها اصبر وهو يوم عند الدكتور ده ويوم عند الدكتورة دي ويوم التحليل ويوم أشعة ويوم مش عارف ايه يا ابني اصبر آه لو رضي لاستمتع صح بعد سنتين ربنا رزقه الولد بدون أي أسباب إلى الأسباب الطبيعية يعني لا علاج ولا برشام ولا عمليات ولا أي حاجة فسبحان الله سبحان الله العظيم لو أنك أخر زواجك رحت شفت دي وعقدوا لك الجوازة ما تمتش والتانية الشقة ت- طلعت في ال في ال في, ال في الطريق الدائري وشالوها والتالتة مش عارف ايه لو انك انت راضي بقضاء الله وقدره تعيش ايه مستمتع وجالك الالتزام تقول يا ده انا لو ارتبطت بالبت الاولانيه كانت بقت مصيبه النهارده دي بتاع البادي والاستريتش وال والمشت ولا بتاع الشعر مش عارف ايه بيقولوا ع- ما اعرفش في الحاجات دي صلوا على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام فالحمد لله اني ما اتجوزتش دلوقتي انا ايه بقى ايه بتاع ربنا فشوف ده من فضل ربنا عليك ان انت ما تزوجتش فاللي لسه ما تزوجش مين عشيرته الأقربين أبوه وأمه وأخوه وأخته دول أقرب ناس إليه يبدأ بيهم أول ما يخرج من بره كده ساعة ما أحس بأشعة الهداية وهم قاعدين قدام التلفزيون يقعد كده حاط إيده على الخد ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم يقولوا لك مالك يا ابني لا ما فيش حاجة فيش حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إيه يا ابني في حاجة حصلت حد مات لا والله مفيش حاجة خالص لا لا وبعد شوي لا حول ولا قوة دي لما علموها لنا في أصول الدعوة اسمها الإثارة والتمهيد اسمها إيه؟ آه الإثارة والتمهيد لازم تعمل عملية تشويق عشان الناس إيه؟ يسمعوا كلامك لكن لو دخلت من بره التلفزيون حرام آه، اتجنن عملوا لك غسيل مخ اوه ضحكوا عليك لدرجة انك تصلي آه شفت لا انا اقعد ساكت مالك مفيش حاجة وروح قايم داخل اوضتي هتلاقي حد جه وراك مالك تقول له اسكت كنت في المسجد النهاردة وبصلي وانا ساجد كده بقول سبحان ربي الاعلى لأول مرة أفهم يعني إيه الأعلى ربنا عالي قوي وإحنا دماغنا في الأرض ده إحنا واطيين قوي إزاي ما كنتش عايش الصلاة دي قبل كده تلاقيه بيبص له كده لا أنا أروح أكمل الفيلم أحسن يقول له تمسك في إيده لا تعالى ما تسيبنيش لا ده أنا هقول لك ده أنا هقول لك اللي في قلبي ده ده ده ربنا كرمني اخر كرم ده انت لما تصلي ركعتين وتفضل تكلمه عن الصلاه الكلام ده لازم يغزو قلبه لو بتتكلم بصدق لان الكلام لما يطلع من القلب لازم لازم يوصل للقلب لازم هيأثر فيه لازم هيهزه ويهده من جوه لازم هيوصله لربنا تقول له امسك امسك امسك المصحف ده ما هو ياما مسكنا مصاحف وياما شلنا مصاحف بس النهارده انا حاسس ان المصحف ده غالي قوي عارف ليه لان فيه كلام ربنا الله بيتكلم ده كلامه كلام ربنا اه قول له ده يوم ما يجي لك جواب من بنت حبيبتك كل شويه تفتحه وتقرا فيه وتحطه في جيبك الشمال فوق قلبك امال كلام ربنا يبقى غالي قد ايه ده انت شاري كتاب بتاع اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم واغاني مش عارف مين كلام ربنا كلام ربنا غالي قد ايه شوف يا ما ناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على الاهرام وتتفرج على الاصنام ما نفسكش تشوف بيت ربنا الكعبه يلي مشتاق للجنه ما نفسكش تشوف حجر حته من الجنه ما نفسكش لما تلتزم في اول يوم بيبقى الكلام طالع كده من قلبك من غير قرارات ومن غير احكام ومن غير هجوم ومن غير نظره للناس بالنقص لسه جواك صاحي ونضيف اشتغل بلغوا عني ولو آية بس بلغ الآية وما تتعدهاش لكن المشكلة في الإخوة هتزعلوا مني؟ طب احلف طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الإخوة منفرين ما تزعلوش دي الحقيقة ما أنا منكم الإخوة برضه لكن فعلا واقع مر أن بعض الإخوة أصحاب اللحى منفرين بجميع المقاييس بجميع المقاييس يعني لما تمر على ناس عشان واحد مش ملتحي ما تسلمش عليه وبعد كده لما يجي تسأل ما بيسلمش عليه ليه ده كافر ما بيصليش طب وانت قلت له صلي انت دعيته انت عزمته عندك في البيت انت عمرك قدمت له هديه عمرك قلت له كلمه كويسه عمره حصلت عنده مصيبه ووقفت جنبه ازاي يحبك يعني وازاي يدخل الجامع لا الكلام ده غلط لا الدعوه مش عايزه كده الدعوة عايزة أم أمور أخر أن نحبب الله إلى الناس ونحبب الناس إلى الله محتاجين فعلا إنك أنت في البيت لما تلتزم يشوفوا صورة تانية صورة راجل طيب غاية في الهدوء والأخلاق والأدب ساعتها يحبوا الإسلام لكن منا منفرين حقيقي منا مطفشين بيطفشوا الناس عن سبيل الله منا من يصد عن سبيل الله للأسف الشديد فلذلك نحن نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله قول لي يا عم الشيخ آه، الدعوة شرطها العلم ولا مش العلم يقول آه شرط أن تعلم ما تدعو إليه إنك تبقى عارف بتتكلم في إيه بأدلته قال الله وقال وقال الرسول اوعى تقف تدي خطبه اوعى تقعد تدي درس اوعى تدخل في الناس تقول كلمه لا ده انت واحد اسمها الدعوه الفرديه ودي اللي بدا بها النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان كان ينقي واحد طيب ويدخل يكلمه عن الدين ينقي عشان كده احنا محتاجين الاسبوع الجاي باذن الله تعالى الخميس الجاي نتكلم بقى عن فن الدعوه ازاي كيف ندعو الناس ابتداء قيد الاول اصل الاول وانذر عشيرتك الايه الاقربين زوجتك ولانك او ابوك وامك وبعدين اخوك واختك وبعدين عمك وعمتك وخل وخالك وخالتك وولادهم وجيرانك الجار حقه عظيم جدا لسه خاطب جمعة عن حق الجار لأول مرة في حياتي أخطب جمعة عن حق الجار سبحان الله العظيم فوجئت أن حق الجار ده, ده زي ما النبي قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني حتى ما فكرت أن الجار هيورث فيا من أهلي من ال- من العصبة قال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حلو الحديث ده أنا عايز النهاردة كل واحد منكم يكتبوا في ورقة ويعلقوا على باب بيتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس يعني بطل ذنوب تبقى عابد وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس اللهم ارزقنا الرضا والقناعة وهذه أعظم أسباب السعادة إنك تبقى راضي ربنا اداك فلوس ما اداكش تبقى راضي اتجوزت ما اتجوزتش تبقى راضي عندك اولاد ما عندكش اولاد تبقى راضي ارضى بما قسم الله لك وتكون ايه اغنى الناس سيد ما تبقى راضي تبقى غني راضي باللي عندك تبقى مش محتاج حاجه عندك عجله عندك موتوسيكل عندك عربيه ما عندكش خالص تبقى راضي تبقى قمه الغنى ارضى بما قسم الله لك تكون ايه اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا اللهم ارزقنا الايمان واجعلنا من اهله دي شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم يديك شهاده الايمان عارف لما تتخرج من كليه الطب ويدوك شهاده انك طبيب اهو كده الرسول بيقول لك شهادتي انك تبقى مؤمن انك تحسن الى جارك لذلك قال رسول الله يا عم صل عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم نسيت اقول لكم عارف جارك يبقى مين حد الجوار أربعين جارا من كل جهة أربعين جار يمين وأربعين جار شمال وأربعين جار قدام وأربعين جار ورا هم دول جيرانك هي دي الأمة الإيه؟ احنا في زمان غاب فيه معنى الأمة بالله عليكم لو كل واحد بيحسن لأربعين أربعين أربعين أربعين طبعا اللي جارك الأولاني ده هيعدي الأربعين يبقى رقم اللي بعد منه رقم كام واحد واربعين واللي جنبه يبقى اتنين واربعين تلاقي الأمة ايه كتلة واحدة كده لكن النهاردة في شقتين قصاد بعض وما يعرفش ما هي حصلت الشقة يوم سكن الناس الشقة زمان كانت ايه كانت بيوت ده بيت فلان وفلان ده اولاده يكبر مع اخواته فلان وفلان وفلان واولاده واولاد اخواته يكبروا الكل في البيت في الدوار يبقى دي العيلة دول الاصول لكن النهارده بقت آه، شقق شقق سبحان الله العظيم شاهد يا شباب ان الجار احسن الى جارك تكن مؤمنا طب احسن اليه ازاي جمله بدون تفصيل كل ما يدخل على قلبه السعاده فهو حقه عليك يعني جعان توكله عيان تزوره محتاج فلوس سلف تسلفه م- م- عنده حد مريض توصله محتاج إعانة تساعده إلى آخره كل ما يسعده هو حقه عليك خليك أنت أنت أخو الناس الصح وربنا هيرزقك كذلك خليك أنت الجار الصح وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب عرفت قلبك مات ليه من يوم عادل إمام و... والواد و... وسعيد صالح و... ويونس شلبي ما من أيامها وهو بيضحك وعدت بقى محمد هنيدي و... و- وخلفائه وأتباعه من شياطين الإنس والجن نسأل الله أن يهديهم اللهم أهدي اللهم أهديهم وأصلحهم وتب عليهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم نعم أنت من عرفت قلبك مات من إمتى بقى آه من أيام أحمد الحداد و, و... و... و... ولا أنتوا الجيل الجديد ما تعرفوش الأسماء دي بتاعت زمان آه فالشاهد إن قلبك مات بسبب كثرة الضحك وده كلام النبي أقول الحديث ثالث مرة بدون شرح عشان تبقى حفظت خلاص ولا كفايه كده طب ادفع اللهم صل على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الشاهد بعد ما بدأت عشيرتك الأقربين إلى ندعو الناس نبدأ الدعوة بإيه أبدأ في الكلام على اللحية ولا أبدأ بالكلام على الذهب ولا أبدأ الكلام على تقصير الثياب ولا أبدأ الكلام على الحجاب ولا أبدأ بالكلام على الصلاة بداية أي كلام الكلام على التوحيد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دي البداية أنا عايزك أول ما تبدأ تكلم الناس تكلمهم عن ربنا أصل الناس النهاردة في زماننا الكلام ده مش لزماننا الكلام ده لكل الأزمنة كل الأنبياء لما تيجي تقرأ كده قصص الأنبياء قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بنفس الحروف والألفاظ كل لا كل الأنبياء رغم أن علاج الأنبياء للقضايا مختلف صح ولا لا يعني القضية اللي كان بيعالجها صالح عليه السلام وإلى مدين أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ها؟ لا وإلى مدين أخاهم شعيبا انتوا مشوا معايا وخلاص وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان سبحان الله عشان يعالج قضية المكيال والميزان والتطفيف دخل عليهم بالتوحيد وكل الأنبياء كده يعني لوط عليه السلام عشان يعالج قضية اللواط قال لهم توحيد الأول فلذلك البداءة البداءة بالكلام عن الله في عصر الأسباب وتعلق القلب بالأسباب القصة دي أنا قلتها قبل كده كنت راكب في عربية ميكروباص وفي واحدة أخت نازلة ومعاها أربع خمس ست عيال تقريبا فالمهم أنا قاعد جنب السائق وهي نازلة ومستنية العيال بتشيل العيال تنزلهم ايه عيل عيل فقال لها روحي منك لله مدوخة الراجل ست عيال يوكلهم منين فقلت له سبحان الله هي اللي بتوكلهم ولا هو اللي بيوكلهم قال لي طبعا قلت له طب انا اسالك سؤال انت بتوكل نفسك يا عم الشيخ امال انت اللي بتوكلني قلت له انت والله ما بتوكل نفسك يا ابني اللي بيوكلني ويوكلك الله قال اه الله لكن يعني انا هنام في البيت والله يوكلني قلت له اه نام في البيت وربنا يوكلك برضه نام قال لا يا عم الشيخ الكلام ده مش مظبوط قلت له طب اعرفك بقى انك انت دلوقتي وانت سايق مش انت اللي بتجيب الفلوس دي انت اخر اليوم بتاخد نصيبك بيسموه الايه النسبة ولا المهم يعني الإيراد بتاخد نصيبك أنت من نسبة من ال... من الإيراد نصيبك ده اليومي نشوف ده مين اللي جابه لك أنت دلوقتي ماسك دريكسيون بإيديك وعينيك على الطريق ورجليك على فرامل ودبرياش وبنزين إيدك دي وعينك دي ورجليك دول ما يشتغلوش لو قلبك وقف صح طب مين اللي مشغل قلبك اللي مشغل القلب اللي مشغل الاعضاء دي الله لو شاء سبحانه وتعالى يشيل ايديك ما تقدرش تسوق صح يشيل رجليك ما ينفعش يعني عينيك ما ينفعش تسوق ياخد عقلك لكن الله الكريم اداك الاعضاء دي بيها تكسب بيها فلوس شوف التوحيد بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن الحديث بعد قصه عيسى عليه السلام فاجتمعوا حتى امتلأت بهم الشرف فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أعمل بهن وأ- وآمركم أن تعملوا بهن أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق فقال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأدي إلي فصار يعمل ويؤدي لغير سيده فأيكم يرضى من عبده ذلك ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى خلق لك عينيك عشان تعبده ولسانك تعبده وإيديك وصوابعك ورجليك قال بعض السلف لو علم العبد لعلم أنه ما خلق ولينت له مفاصله إلا للعبادة يعني ربنا عمل لك مفاصل في رقبتك وفي وسطك وفي ركبك وفي رجليك وفي ايديك المفاصل دي عشان تعرف تسجد بس مش عشان تعرف تسوق العربية عشان ايه عشان تسجد يقوم ربنا لين لك مفاصلك عشان تسجد تقوم تشغل مفاصلك لحسابك وتنسى ربنا يجي بعد كده ربنا يقول لك هيا على الصلاة تقول له معلش يا رب مش فاضي دلوقتي يا ابني ده انت ملكه لو ان الله اوقف قلبك خمس دقايق يجي لك شلل رباعي صح شيء الجلطة كده لو رفع لك ضغط الدم عشر درجات بس زيادة يجي لك شلل في أجزائك كلها لو سد مجاري الدم في الشرايين خمس دقايق تضيع وكل ده مش ماشي بإيدك صح ولا لا يعني قلبك انت بتشحن بطاريته كل قد ايه مفيش هو شغال بيدق كده منه من الله فضل وكرم منه اهو احنا محتاجين ندخل على الناس بالمعنى ده لان الناس تعلقت قلوبهم بالاسباب احنا كده طولنا ولا لسه اه ده انتوا وحشني بقى آه اوعى تستعجل للصبح للجمعه ونكمل صلى على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام والله انا بحبكم في الله محتاجين للناس اللي تعلقت قلوبهم بالأسباب مفكر كلمات كثيرة بقينا نسمعها يقول لك ده أنا باكل من عرقي ده أنا شغال بدراعي ده بمجهودي وشطارتي ده كله على كعبي ده ده لو ما استاهلش ما كانش ربنا اداني ده ده ده تعب السنين يا ابني مش دي الكلام اللي بنسمعه طب وربنا وكرمه وستره وفضله وجوده وعطاؤه وتوفيقه وتيسيره وإعانته وتسديده مفيش الله مفيش طب ما ياما ناس أذكى منك وربنا ما ادهمش رزق نص رزقك صح اذا القضيه مش بالذكاء ولا بالشهادات ولا بالشهادات في زبال اغنى من استاذ في الجامعه صح ولا بالشهادات بالصحه لا يا معرج وعنده فلوس قد الأصحاء مئة مرة ومال بإيه رزق من الله طيب الرزق ده ربنا بيديه مين للي بيحبه بس لا ما كانش ادى نتنياهو وكلينتون صح ما كانش ادى دول ما كانش ادى الكفره والمشركين لما يدي اللي بيحبه بس ده الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض عشان كده بيديها للي بيكرهه يا سلام على كلام ابن القيم لما يقول في مدارج السالكين ولا تظنن ان استجابه الله دعاء العبد لكرامه العبد على الله بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه ليطرده عن بابه ويشغله عنه ويكبه به في جهنم يقول لك ده ربنا بيحبني قوي ده انا عمري ما قلت يا رب الا وده مش شرط مش دليل الحب ممكن يديك عشان بيكرهك واحد كده يقول يا رب مليون جنيه يا رب خد بس خد وغور في داهيه مش عايز اسمع صوتك ولا اشوفك على بابي تاني فياخد المليون جنيه ينشغل بيهم وينسى وينسى ربنا يبقى استجابته لكرامته يبقى مليون جنيه عشان بيحبه ولا عشان بيكرهه عشان بيكرهه خده ومش عايز يشوف وشك مش عايز يسمع صوتك خلاص فينشغل بهم حتى ينحى ينكب في جهنم كتير من الشباب كده يقول يا رب اتجوز فلانه يا ابني ما تحددش ربنا ما تفرضش على ربنا ما تقترحش على ربنا قول يا رب زوجني الخير الذي تراه بس وسيب ربنا يختار لك وهو اعلم بمصلحتك والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون ولكن يا رب فلان طب خد فلان تكفروا ويموت على الكفر فالقضية أول ما نبدأ به أن نكلم الناس عن الله في التوحيد تبدأ تذكرهم بالله تقول لهم أما أنا النهاردة شفت واحد ملوش عينين عينيه ممسوحة فقلت سبحان الله مش أنا نصحتكم كتير تروحوا معهد الأورام كل ما أقول العينين أتذكر الراجل ده أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما راجل جاله سرطان في عينه عينه بقت قد دماغه ومدلدلة بره كده شايلها في ايديه الاتنين كده وماشي اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب شوف فساعتها تعرف نعمة ربنا ان اللي خلى العين دي قد كده وهنا وبتشوف إن الله عجيبة من العجائب في تكوين الجنين ساعة تدخل النطفة بطن المرأة اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة وتلقح البويضة تبدأ البويضة تنشطر وتنقسم اتنين الواحدة تبقى اتنين والاتنين يبقى اربعة والاربعة يبقوا 8 وال8 16 وال16 يبقوا 32 وال32 64 وال64 128 وال128 256 وال256 552 كده وتتكون من هذه البويضات شعيرات ومجموعات عمل هذه المجموعة تعمل عين والمجموعة دي تعمل رجل والمجموعة تعمل ايد والمجموعة دي تعمل بطن والمجموعة دي تعمل معدة ودي امعاء ودي قلب ويقول لك ان المجموعات دي ده كلام علمي حديث جدا يقول لك المجموعات دي المجموعة اللي بتعمل عين خلي بالك مجموعة لا ليها عقل ولا ادراك لكن تعمل عين بشرط ان العين تبقى عين انسان مش عين نملة ولا عين كلب ولا عين بقرة ولا عين فيل اتنين ان العين تبقى هنا في المكان ده بالتحديد في الوجه عمرك شفت واحد طلعت له عين في بطنه هنا لا مش كده بس وان العين تبقى شبه عيلته ابوه وعمه وعماته او امه وخاله وخالاته سبحان الله مين اللي علم الخلايا دي انها تعمل كده الله سبحان الله سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي القيوم احنا محتاجين نكلم الناس كده عن ربنا ان انت تتخيل ان ربنا عمل لك الصوابع دي وقسم الصباع الى ثلاث عقل وفي اخر العقله الاخيره ظفر عشان تعرف تمسك ورقه المصحف وتقلبها مش عشان تعد الفلوس عرفت ليه حط لك ضفر في الاخر سبحان الله محتاجين نبدا بالدعوه للتوحيد مش بالحكم على الناس بالشرك وانما ابتداء بتعليم الناس التوحيد وبعدين البراءه من الشرك لا البراءه من الشرك الاول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عندك لكن عند الناس تعلمهم التوحيد عشان يبرأوا من الشرك بدليل قول الأنبياء اعبدوا الله ها؟ ما لكم من إله غيره يبقى أمروا بعبادة الله ثم عرفوهم أن الله لا إله غيره وصلت يا شباب يبقى من أين نبدأ ومن أين ننطلق وكيف نعمل من التوحيد التوحيد ببساطة وبدون تعقيد كما علمنا الله عز وجل شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يرد على المشركين دعواهم علمنا ازاي نرد على المشركين قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا شوف اسمع يا ابني اسمع كلام ربنا يا ابني وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون القرآن لما بدأ يعالج قضية الشرك وأنا مش عايز أطول عليكم خمس دقايق بس من أوائل ما نزل من القرآن في علاج قضية الشرك قول الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل, لم ي... بل لما يذوقوا عذاب ربنا بيقول إيه بقى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب تعالوا نستعرض إزاي هنا ربنا رد عليهم في أوائل سورة صاد إن المشركين بيقولوا هو خلى الآلهة كلها إله واحد ما هم كانوا بيعبدوا آلهة كتير الرسول بيسأل واحد منهم حسين بن عبيد كم إلها لك قال ستة وفي رواية تسعة وفي رواية عشرة فقال صلى الله عليه وسلم عشرة قال نعم تسعة في الأرض وواحد في السماء قال إذا أصابتك سنة جدب من الذي تدعوه لينبتها لك قال ذاك الذي في السماء قال إذا ضلت راحلتك في فلاه فمن الذي تدعوه ليردها عليك قال ذاك الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم فما بال هؤلاء الذين في الأرض امال المقاطيع دول شغلتهم ايه فما بال هؤلاء الذين في الأرض قال يبلغوني ذاك الذي في السماء يا ده نفس الكلام لما تقول له الحسين ما بيضرش ولا ينفع يقول لك عارف امال بتروح ليه يقول لك يوصلني نفس الكلمه صح لما تقول له البدوي ده ما بي- ما بيستجيبش دعاء ده ميت ما بيعملش لما بيضرش ولا بينفع يقول لك ما انا عارف اللي بيضر ينفع الله ما رايح للبدوي طنطا ليه وشايل له عجل لا مؤاخذه ليه يقول لك عشان يوصلني لربنا لازم يبقى في واسطه نفس الكلام بتاع بتاع المشركين الاول هو هو بالحرف قال تعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى سبحان الله العظيم فلذلك هنا القرآن لما بدأ يعالج قضية الشرك شوف ربنا بيقول لهم إيه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ربنا سبحانه وتعالى بدأ أولا قال إن الكلام اللي عندهم ده مش يقيني ده شك وظن وخرص وتردد بين النقيضين ربنا يقول لهم إيه أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب انتوا عندكم خزنة رحمة ربنا اللي انتوا بتدعوهم دول يملكوا خزنة ربنا بتاع اللي فيها الرحمات عشان يدوكم الخزينة اللي يقول كده يبقى كفر ده حتى مشركي قريش ما كانوش بيقولوا كده ربنا يقول ايه ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما التحدي بقى ايه فليرتقوا في الاسباب الكلام والجواب بطريقه لطيفه عشان كده احنا محتاجين ندرس القران في علاج القضايا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في درس الفتح في انا قلت ان الدرس مفاجاه بس هيبقى الكلام عن الربا عن اكل الحلال يعني نسال الله ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب ان من علامات الساعه ان الناس ياكلون ايه الربا مش هنناقش بدماغنا هنناقش بالقرآن شوف القرآن في قضية الربا معلش أنا بدي مثال وخلاص قضية عصرية يعني ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ربنا قال إيه وأحل الله البيع وحرم الربا يعني إيه يا عم الحاج عارف يعني إيه هم بيقولوا البيع زي الربا بدل ما بيع الطماطم انا بالطماطم بشتريها باربعه ساغ وببيعها ساغ ايه يا عم الشيخ بلاش خلاص بشتريها بجنيه وببيعها بجنيه ونص بدل ما بيع له طماطم اللي انا جايبها بجنيه وبعتها له بجنيه ونص انا هديله جنيه واخد منه جنيه ونص هي البيع زي الربا ربنا ما قال لهمش لا ده الربا كذا والبيع كذا ما قالش لا وانما قال ايه وحل الله البيع وحرمه قال لهم خلاص ماشي مش انتوا بتقولوا البيع زي ربا انا بقول ده مين الله انا بقول البيع حلال والربا حرام ينفع ان قلتوا ينفع كسبتم وربحتم وان قلتوا ما ينفعش ورددتم على الله امره كفرتم وارتدتم وانتهت القضيه هي دي معالجات القران تريحك تماما مفيش كلام كتير شاهد يا شباب ينبغي أن ننتبه إلى هذا. قضية الشرك عالجها القرآن أحسن علاج لما تيجي تجادل في قضية التوحيد بالقرآن قال الله قال رسول الله وما فيش مانع الناس عندهم شبهات يجيبوها وأدلة من الكتاب والسنة برضه يجيبوها وتلاقي الرد عليها منها لأنهم دايما ياخدوا أنصاف الأدلة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين